بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فنحن بين يدي اسمه القريب سبحانه وتعالى وعز وجل ونقدم له بمقدمة أولا المعية المعية معية الله عز وجل المعية في الكتاب والسنة نوعان معية عامة ومعية خاصة فأما العامة ففي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم كما جاء في سورة الحديد وفي سورة المجادلة هذه المعية أجمع الصحابة والتابعون حكى ذلك الإجماع ابن عبد البر على أنها معية عامة مع استغفر الله معية على أنها بالعلم معنى بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وشهادته سبحانه وتعالى عز وجل فهذه المعية ليست معية ذات ليس بذاته معنى والذين قالوا ذلك هم الحلولية ونوع آخر الذين قالوا الله في كل مكان إذ هو بذاته معكم أينما حللتم في أي مكان هو بذاته معكم فإذا هو مع كل إنسان ومع كل شجرة ومع كل حائط بل يحل في الأشياء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا فهذه المعية العامة الإجماع كما قلت الصحابة والتابعون على أنها بالعلم يعلم ما أنتم عليه يعلم ما تفعلون يعلم ما تكتمون يعلم ما تسمعون يعلم كل شيء هذه معية عامة أما المعية الخاصة فهي مذكورة كثيرا كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا معنا هو دي معية عامة لا مش عامة دي خاصة وكما يقول إن الله مع المحسنين الله مع المتقين لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى كل هذه معية خاصة لمين للمؤمنين معية خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بكر فهي معية تأييد ونصر ومعاونة هذه معية خاصة طبعا لو قالوا بقى ان المعية دي معناها اختلاط الاشياء يبقى اختلاط ذات ربنا ده جماعة الضلالية بتوع الحلول اختلاط ذات الله بذوات الاشياء ده ده كلام ضلال مبين وكلام متناقض ولا يثبت ابدا الا عند جاهل لانه هو لو كان مع كل شيء بذاته يبقى كيف يقول لا تحزن إن الله معنا طب ما هو معاك ومع عدوك من الكفار انت هتقول معنا معاك انت بس ما هو معانا احنا كمان يبقى هنا التخصيص يناقض الايه التعميم فلا يمكن يكون معية ذات أبدا وإنما هي معية إيه علم وإحاطة وإحاطة وسمع فديت المعية معية عامة ومعية إيه خاصة هل المعية تقتضي الم... ال... ال... الاختلاط الأشياء ببعضها يعني أنا معكم الآن هل اختلط جسمي بأجسامكم وإنما تعني المجامعة المقاربة المقارنة بس المقارنة يعني المصاحبة هذه المعاني هي ديت الايه المعية لكن لا تعني اختلاط الأشياء بعضها ببعض فمن استدل بالمعية واخد بالك فقد وقع في ضرر مبين لأن الصحابة والتابعين أجمعوا على أنها معية علم وهو معنى أنما كنت آه بعلمه بس يبقى قضي الأمر وإيه و... ويقفل على ذلك تماما أما الضالون ذرهم في خوضهم يلعبون طب القرب وهم أخذوا المعية والقرب على أنها معية ذات الله وقرب ذات الله من الايه من الأشياء طب لما هيقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ده يبقى تناقض على طول إذا كان هو الله ذات الله هم بيقولوا كده والله بذاته أقرب إليك من حبل الوريد شو حبل الوريد بقى إذا كان هو حلل فيك كله في اللي جنبك هو بيحل في واحد أكتر من واحد وإذا كان ذاته في, منت... في كل المكان ومختلطة بالأشياء يبقى هنا التناقض ونحن أقرب إليه من حبل الوريد طب لماذا يبقى ما يبقى الأنف بقى أقرب إلى اللسان منه والوجه أقرب للسان منه لأن هو الحبل وحبل الوريد فين أقرب للإيه للكلام الباطن وللما في القلب طب اللي على اللسان يعني بيقع تناقض عجيب لما يقول لك الذات مختلطة بالأشياء و... و... والله معنا بذاته ففي أدلة كثيرة قوي على إبطال هذا الإيه إبطال هذا الكلام يبقى القرب خدوه اتخذوه هو والمعية سببا فهموا به أنه قريب بذاته وأنه مع كل شيء بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا طب هل المعية هي القرب لا لفظ المعية في اللغة غير لفظ القرب في اللغة ده شيء وده شيء ده شيء وده شيء ولذلك شفت انت المعية ايه اللي معية عامة ومعية خاصة اما القرب بقى في الكتاب والسنة مفيش عام مفيش عام ابدا وانما هو قرب خاص كما سنرى في فرق كبير بين المعية وبين القرب قرب خاص للمؤمنين بس ربنا قريب من كل شيء لا مش من كل شيء غلط وخطأ مبين هذا كنت شرحته في السابق كما يقول المفسرون وكما يقول أكثرهم أنه قريب إلى كل شيء وبعضهم بقى طبعا طليق اللسان في العبارات وال... يقول أقرب إلى اللسان من ريقه وأقرب مش عارف إيه إلى يعني كلام كده طبعا ده ده ما ده ده ما ينفعش ده ما ينفعش القرب الموجود في الكتاب والسنة قرب خاص فقط بالمؤمن وفي حال مقيد في حال ذكره حال استغفاره حال توبته في حال سجوده في حال دعائه وسؤاله النصوص اللي جت بتقول كده وإذا سألك عبادي عني أو سؤاله فإني قريب ها أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فهذا قربه من الداعي ده قرب خاص بالداعي مش قرب من كل شيء قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي وإن اهتديت فإما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب هذا قرب من مين من المهتدي وإن اهتديت فإما يوحي إلي ربي يبقى المهتدي اللي بيتبع إيه الحق الثالثة استغفروا ربكم فتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب المستغفر والتائب ده الحال المقيد بها إيه يبقى قريب مش من أي حد ولا من أي شيء حاشا لله وإنما هو قرب خاص بالمؤمن مقيد بالحال يكون يسأل يدعو يسجد أقرب من يكون رب من عبده وهو ساجد آه، آه، آه، العبد من ربه وهو إيه ساجد والثانية في جوف الليل الآخر آه، وك- وطبعا الآيات والأحاديث إيه في هذا إيه كثيرة لكن جميعها تدل على أنه قرب خاص ليس قربا عاما كان في حديث أبي موسى لما كان مع النبي عليه السلام في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير والتهليل فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي ترفقوا يعني بالراحة شوية ترفقوا شوية بالهوينة شوية إنكم لا تدعون أصم ولا إيه ولا غائبة إنما ولكن إنما إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أقرب إلى أحدكم من إيه من عنق راحلته يبقى آه، هنا أقرب لمين لأحدكم ده لمين للناس لا مش للناس ده للمهللين للمكبرين وهو قرب خاص دائما كلا لا تطيعه واسجد واقترب شوف آه، سجود وايه و- و- و- واقتراب اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لكل ده ايه راجع جميع النصوص ولن يتقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضته عليه مش كده يعني آه، يبقى العبد هو بيؤدي عبادات يبقى هو ده التقرب الى الله سبحانه وتعالى وبعدين من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله يبقى آه، في قرب هنا العبد يقرب شبر وربنا بيقرب اليه ايه ذراع يبقى كلها تقرب يعني انت بتقرب للانسان من الصالحات يبقى قرب مقيد باللي بيعبد باللي بيفعل من الصالحات يبتغون اليه الوسيله ايهم اقرب ده قرب العابدين كله شغال في العباده يبقى اخذ قربهم من عابدين والثانية فإني قريب أجيب دعاة الداعي إذا دعان ده قربه من من داعيه وسائليه واخد بالك وهكذا ايه جميع النصوص تدل الواردة في الكتاب والسنة تدل على ايه على انه قرب عا- خاص مقيد اللي قاله قريب من كل شيء امامه حاجة من الاثنين يا اما يبقى حلولي وده كفر نقول ان ربنا بيحل في الاشياء وفي بطون الحيوان وفي ال- ال- ال- الصرف الصحي وفي ال- اعوذ بالله وفي الحشوش والكلام الفارغ ده لا يكون ابدا يبقى حلولي وده كفر مبين يعني يا اما يقول ايه يتأول القرب ويقول قريب بايه ها بعلم زي المعية يبقى مش قريب مش تعالى والمعية يبقى مش قريب بلغ القريب ما بقاش قريب لأنه هو عليم بكل شيء ويعلم السر والأخفى عليم بذات الصدور علام الغيوب عالم الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعمى وتخفي الصدور كل ده موجود اهو يعني تقول قريب وتقول لي تقول العلم طب ايه اللي انت جبته بقى تاني يبقى القريب ده خلاص بقى صفر طبعا لما قالوا كده واضطروا للتأويل نقول لهم لا حاجة إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ايه لا حاجة إلى هذا لأنه لم يأتي نص في القرب العام عشان تتأوله ما هو لو في القرب العام لازم نتأوله طلبة تقولنات طلبة في العلم يبقى خلاص لغيت القريب وبقى عليم وخلاص اتضح ان القريب اسم ايه خاص مقيد خاص ايه مقيد خلي بالك احنا دلوقتي خدنا يعني يعني مقدمة في المعية والقرب بس يعني طولنا شوية في مقدمة القرب دي لغاية نحن ذكرنا بعض معنى ال- القريب يعني الحاجة الثالثة في المقدمة المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ما هو المثل الأعلى كتير قوي تسمع انت عن المثل وهي موجودة في القرآن وله المثل الأعلى جت في سورة الروم وفي سورة النحل مش كده في تاني في موضع في تا- تالت ولا حاجة أنا ما راجعتهاش هل في موضع آخر في الكتاب غير الروم والنحل اللي أنا أذكره الروم والنحل ما معنى المثل الأعلى أولا كل الأشياء التي تعرفها توجد لها صورة ذهنية بداخلك أقول لك صف لي العمارة المقابلة صفها لي وأنت جالسا تنظر إليه وإنما ستتكلم منين زي الكمبيوتر لما يجيب من الذاكرة بتاعته من الميموري وبتاعه ويتكلم أنت جواك كده صورة ذهنية العمارة تقول شكلها كذا فيها كم طابق كذا واحد آخر هيوصفها برضه أدق منك شوية واحد تالت يوصفها بس إيه هينسى حاجات كتير منها ده اسمها صورة ذهنية او مثال علمي مثال اه مثال مثال لايه للعمارة مرسوم لها صورة مثال جواك ده اسمه مثال الايه العلمي واخد بالك المثال العلمي بيختلف ده حسب انت عارف ايه ومستوعب قد ايه طيب المثال العلمي ده كم مثال علمي في قلبك كل شيء في الدنيا انت تعرفه يبقى له صورة ذهنية يبقى له مثال كل شيء في الكون تعرفه يبقى له صورة عندك كويس اخوك امك زوجتك يبقى له صورة ايه ذهنية جوه اللي هي المثال العلمي هل في صعوبة هنا لغاية دلوقتي ما لك صورة ذهنية او مثال علمي دي فيه صعوبة مفيش حاجة اي شيء تعرفه هتدوس تلاقي تكون له صورة جواك صورة ذهنية مماثلة للايه للحقيقة الخارجة عن, عن قلبك عن جسمك يعني والصورة مطابقة لها اذا كان الخبر صح واللي انت عارفه صح يبقى الصورة مطابقة للايه للمعلوم آه المثال العلمي للكتاب والسنة ولرسول الله عليه الصلاة والسلام ولليوم الاخر واخد بالك اللي جوايا غير اللي جواك لان انا علمي غير علمك وفهمي غير فهمك واخد بالك المثال العلمي اللي جوايا غير مثال العلمي اللي جواك انا حافظ نص وانت حافظ النص انا مش فاهمه وانت فاهمه يبقى المثال العلمي اللي جواك اكبر واوضح المثال العلمي اللي عندنا حاجه مجمله كده وفيه غبش انا مش فاهم النص طب الغيب بتاع يوم القيامه صورة عن جهنم صورة عن الجنة صورة عن أهوال يوم القيامة جواك اما انت بتبكي ايه لما تسمع وبتاع وحد يذكرك تقول لها حاضر خلاص خلاص بيذكرك بالمثال العلمي اللي جواك اللي كنت ناسيه واخد بالك فالمثال العلمي اللي جواك ده بيختلف من واحد لواحد حتى في الصور لما اقول لك صف للعمارة اللي قصادك اقول لك صف لي البيت اللي جنبك ابو ده بيصفه والتاني بيصفه بايه بطريق اخر وشكل اخر فكيف بالغيب عندما نخبر بالغيب عن يوم القيامة مثلا وعن وصف الرسول عن وصف الصحابة فكيف بذلك يبقى المثال العلمي كان بحسبه حسب معرفته وحسب طيب الله سبحانه وتعالى ماذا تعرف عن الله تختلف هذا يعرف عن الله أكثر من هذا هذا علمه بالله أكثر أو أقل من هذا لا يكاد لا تكاد تجد اثنين متساويين في كل شيء في العلم بالله سبحانه وتعالى واخد بالك يبقى المثال العلمي اللي هو عن الله عز وجل هل في مخلوق ممكن يبقى المثال العلمي اللي جواه اعلى من مثال علمي لله سبحانه وتعالى هل ممكن ولا كافر حتى ولا واحد كافر لان حتى الكافر عارف ان هو اللي خلق السماء والارض هو اللي خلق النفس فلازم يكون هو له المثل الايه الاعلى ادي معنى المثل الاعلى يبقى الوصف الاعلى والحب الاعلى والايمان الاعلى في القلوب ادي معنى المثل الاعلى ولذلك يختلف المسألة عن واحد لواحد أنا أعرف عن ربي أكثر مما تعرف مثلا يبقى المثل الأعلى اللي جوايا أكبر من المثل الأعلى اللي جوايا تيجي أنت بتعبد ربك أكثر وتذكره أكثر وتحبه أكثر يبقى المثل ال- ال- ال- الأعلى لله عندك بقى أكتر مني ده هو كده المثل المعرفة يعني يعني معنى الكلام ما ده.
هو معرفة وما يترتب عليها أنا أعرف القريب ثم أنساه إن واحد بيعرفه ثم يتأله به ويتعبد به ويدعو الله به ويستثمر ويثمر هذه المعرفة هذه المعلومة جواه يبقى المثل ال- الأعلى لله مش معرفة بس معرفة ما يترتب عليها من إيه؟ من محبة وإيمان دول كده اسمهم المثل الأعلى وليه هو الأعلى لأن الله سبحانه وتعالى بالضبط كما تقول ليس كمثله إيه شيء إيه ليس كمثله شيء لأن الله سبحانه وتعالى ذاته لا يماثلها شيء من ال- من الموجودات ومن الذوات وصفاته لا يماثلها شيء من الإيه من الصفات يبقى لا ذات يماثلها شيء من الذات ولا صفات يمثلها شيء من الصفات ولا مع معرفته في القلوب يماثلها شيء من المعارف مهما علمت عن الأشياء فعلمك بالله فطري يعني علم ضروري أن بعض أعلى من من قوة أمريكا اللي أنت تعرف أعلى من هذا أعلى أجمل آه، أكرم وهكذا دائما له المثل الإيه الأعلى وده موجود في قلبك لما بتذكر الله وتتأله لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى ده بيظهر لو أنت في معصية بتعمل المثل ده مختفي أول ما بتذكر الله سبحانه وتعالى وبتيجي تتأله تعبد الله يبتدي المثل الأعلى ده إيه؟ يلعلع يلعلع جواك ويكبر ويحصل للإنسان حالة تجلي يقوم يتهيأ له لضعف عقله وضعف تمييزه أنه رأى الله عز وجل المثل العلمي بيشغل بيملأ عليه قلبه تماما يمكن يقول لك انا رأيت الله شفته في اليقظة نقول له لا انت رأيت المثل الاعلى تجلى لك المثل الاعلى اللي هو جواك اصلا في لحظة عبادة في لحظة ايمان في لحظة رغبة ورهبة لحظة ذكر عالي لله سبحانه وتعالى اطلت اللي فيها النفس فبقيت ايه واخد بالك مستحضر ال- المثل الاعلى اللي جواك فكانك ترى الله عز وجل طبعا ده ضعف التمييز ولم يرى الله انما راى المثل ال- ال- العلمي اللي هو المثل الاعلى الذي هو لله سبحانه وتعالى ابن عمر رضي الله عنهما كان في الطواف فطلب اليه عمر بن الزبير ابنته للزواج فقال آه، تحدثني في امر النساء ونحن نتراءى الله في طوافنا فابن عمر ايه ده عملاق من عمالقه من العمالقه يعني كلمه عمالقه دي بالنسبه للي بعدهم بالنسبه لهم اقدام الصحابه دول حاجه فوق خالص فهو بيقول له يتراءى مش معناه حاجه يقع في ضلك انا بشوف ربنا اهو لا وانما هو يتراءى ايه المثل العلمي اللي جوه عن ربنا سبحانه وتعالى في حاله التعبد والتاله هو بيطوف حول الكعبه وده ابن عمر والتاني عمر بن الزبير ومن يتراءى الله يعني كل ما تتعبد اكثر خلاص بقى انك عايز ترغرغ بقى وعايز تقشعر وت- خلاص كانك ترى ايه وهو المشهد الاعلى اللي جوه انما ربنا فين فوق عرشه عز وجل يبقى عرفنا ايه المثل الاعلى لكن لضعف التمييز يفت- يظن ان هو يرى الله واحد يقول لي طب اديني مثال اه وانت نايم بترى رؤيا او بتحلم وطبعا انك شتمت وضربت واتضربت وجريت وجيت وعملت وكل حاجه وافتكر ان انت في الايه في اليقظه طب ليه ايه اللي خلاك ما انتش عارف ان انت في نايم ان عقلك خلاص مغيب وروحك توفيت اللي باقي من روحك فيك هو ده اللي انت ايه اللي انت بتتنفس به واجهزه وجهاز ديك كلها تعمل انما الروح توفيت لان قانون الروح غير قانون الاجسام والابدان زي ما هنشوف اللي هي المقدمه نمره ايه اربعه فيبقى طبعا مغيب عقله مغ- مغيب بالنوم فيظن انه يرى- اول ما يفوق يفوق الله الله ده انا كنت بحلم الحمد لله شوف اللي بيته وقع انا ابنه اتضرب مات بتاع وقايم مغموم قوي ايه ده انا كنت نايم يا اعوذ بالله ما هو نايم غ- عقله مغيب فظن ان اللي بيشوفه هو نايم هو ده ايه حقيقه ده مش حقيقه ده ده وضعه احلام فنفسها بالضبط اللي بيتجلى له المثل الاعلى اللي هو المثال العلمي لله سبحانه وتعالى يتجلى له ويكبر بالعبادة وبالتأله وبالذكر وبالخشية وبالتوكل والإنابة يحصل بقى كده ايه في ساعه إيه؟ يقوم يقول لك انا ده انا ده انا شفت ربنا ده ربنا ظهر لي نقول لا انت اللي ظهر لك هو ايه المثل الاعلى الذي هو لله بنسميه المثال المثل العلمي او المثال العلمي الذي بداخلك لله عز وجل يبقى احنا خدنا مقدمه في الإيه معايا مقدمه في الايه في ال- في- لا مش في القرب لسه مش في القرب مقدمه في المثل الايه الاعلى لا او أو دول الثلاثه دول مقدمه عشان نفهم المقدمه الرابعه ان قانون الاجسام بخلاف قانون الارواح تماما الروح لها عروج ونزول يناسبها وكذلك القلب لو انت ساجد توجه قلبك الى الله وروحك وروحك الى الله سبحانه وتعالى وانت ساجد ده كلام شيخ الاسلام وانت ساجد بيحصل الكلام ده وانت نايم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون يبقى وانت نايم روحك تعرج الى السماوات فان كنت طاهرا اذن لها بالسجود تحت العرش شرف كبير قوي وان كنت كنت جنبا لم يؤذن لها بالسجود ده في حديث ابي الدرداء
والجلبين الحدث الأكبر ال- ابي الدرداء قال نص الحديث كده كنت جنبا آه، لم يؤذن لها في السجود وان كنت طاهرا اذن لها في السجود يبقى روحك وانت نائم تاخد غرفه كده وتنام بتطلع الروح السماوات وبتقابل ارواح كتير بقى وهنا حديث ايه الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف تعارف يعني ايه تشابه تشاكل في الحب والكره واخد بالك في الحب والكره والايه نسيت انا التالتة اه ب- ب- في الحب و... والبغض في شيء ثالث يعني يعني تناسب وتشاكل تجنب توصل الى الرجل يحب الرجل ولم يرى منه خيرا والرجل يكره الرجل ولم يرى منه شرا ده عمر رضي الله عنه كان يسأل علي رضي الله عنه فقال له الأرواح جنود ما سمعهم الرسول عليه السلام جنود مجندة ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها ايه اختلف او تناكر منها اختلف يقول لك طب آه، دي, دي ده الارواح اه انما الابدان الابدان قانونها تاني انت هنا في الدور الثالث ان نزلت من هنا فقد خلى منك الدور الثالث وصرت في الدور الايه الاخر يبقى ده قانون الاجسام لا الارواح مش كده الروح فيك وانت نايم ومع ذلك هي فين صعدت السماوات وبلغت العرش ده الروح هذا خلق الله عز وجل اينما تكون يدرككم الموت ولا كنت في بروج مشاهده طلعت الروح ازاي وانت في حصن م- مغلق بحوائط خرسانيه وحديد وبتاع طلعت الروح والملك دخل ازاي انت بتقولك الملك زينا كده زي قانون الاجسام لازم يفتحوا الباب عشان يدخل ده كان الشيطان يجري من احدكم مجرى الدم ويعرف انت تفكر فيه كويس قوي امال هيغوك ازاي ويزين لك الشر ازاي ويمسك بط- بطيف ازاي ويوسوس ازاي عارف اللي جواك ده لزوم ال- الابتلاء والفتنه والملائكه تعرف اذا هم عبدي بحسنه وامرت الملائكه ان تكتبها ولو لم يفعلها فإن فعلها كتبت له إيه عشرة طب عرفوا إنه هم بحسنة إزاي يبقى لازم إليك تعرف إيه من جواك طب ده لطف الملائكة سوف الشياطين يا رب
إن الشيطان يجري من حضرتكم مجرى الدم الشيطان فكيف يوسوس كيف يغويك فكيف يشم ما تفعله ده هتقول لي ازاي ونعرف ازاي ولا حد يعرف ازاي انما دي الاخبار جاءت بذلك لا أنا بتكلم عن النص هو الملائكة فيها نصوص لكن الشيطان يجري من حضرتكم مجرى الدم ازاي بقى ده بيلتقم القلب فإن ذكر الله ايه خنس وإن, وإن غفل وسوس انت عايز النصوص ده نصوص كثيرة جدا جدا فيبقى اذا كان يبقى ده قانون الايه الروح غير قانون الابدان الروح بتطلع وتنزل حتى بعد الموت في حديث البراء تعالى وغيره بعد الموت الروح بتصعد فين وتنزل فين كل ده في إيه؟ ساعة ساعتين أو يغسلوه ويدفنوه عشان ترجع لقبره تاخد ساعة ساعتين ثلاثة يا طلع فين راحت شبر الخيمة ورجعت ده طلعت للفوق للعرش ونزلت أو طلعت للسماوات ولم يفتح لها فين كل ده بيحصل في قد إيه لأن قانون الروح وحركة الروح غير حركة الإيه الأجسام والأجسام فكيف بالملائكة فكيف بخالق الجميع سبحانه وتعالى عز وجل يبقى اذا الروح عرفنا انها بتعرج وانت وهي لسه فيك زي ما انت إنما ملهاش وقت يبقى ما يجيش مشكله مشكله بقى لما تسمع ان الله ينزل الى السماء الدنيا يوم في الغفله كده وانت دماغك ايه بتمخمخ تقوم تقعد تصور كده ان ايه انه بينزل زيك كده يعني نزلت في الدور العاشر بقيت في الدور الثالث في الدور العاشر بيصفصف خلاص خلع منك بقيت في الدور الثاني انت خلاص وشغلت الثاني واخد بالك ملت الى هذا وانصرفت عن هذا ده خلق ابدان والاجسام احنا قلنا الروح قانون ثاني حاجه ثانيه خالص يبقى اقل من السماء الدنيا او اقل من السماء الثانيه السماء الدنيا تبقى اعلى منه وفوقه وتحصره انت بتفكر ازاي ده وصف ذات لله انه الظاهر فليس فوقه شيء وانه فوق كل شيء هذا وصف ذات له لا يكون الا كذلك وصف ذات الله انه العلي الاعلى لا يكون الا عاليا اعلى سبحانه وتعالى عز وجل اذا ازاي ينزل و يبقى السماء سقف له ويبقى اسفل تصف ربك بالسفول انه اسفل من هذه الاشياء حاشا لله قلت له خلاص يا ما ينزلش انت لسه مصاب لربك زي الاجسام اذا كان الروح بتاعتك انت عرفت تطلع وتنزل وانت نايم وما وهي فيك زي ما انت والروح من امر ربي لكن دي نصوص اخبرتنا بهذا واخد بالك وشيخ الاسلام طبعا ذكرها وهي موجوده في كتاب الروح والنفس لابي عبد الله محمد ابن اسحاق ابن منده في حديث علي وحديث ابي الدرداء لعمر وفي كلام لعمر برضه لابن عباس وفي كلام ابن عباس يبقى دي مقدمة جزء مهم جدا في الدرس انك تعرف الروح بيحصل لها ايه وان حركة الروح غير حركة الابدان وبالتالي ده تسهيل بس عشان تقول ربنا بينزل ازاي ينزل ازاي هو على عرش لا يكون الا عاليا اعلى ولا يكون إلا فوق كل شيء وليس فوقه شيء يوم يجي الجاهل الغافل يقول لك السماوات تنفرج وينزل ما تجيب له اسانسير بالمره ينزل فيه ما الناس جاهله وغفله فاكرين بيمثل ربنا بالخلق بالمخلوق ينزل الخبر صحيح ينزل ازاي اديك عرفت روحك بتطلع فين وتنزل من وانت نايم وهي جواك لسه ما طلعتش كلها نوع من التوفي بس اللي في حالة النوم غير التوفي اللي في حالة الموت يبقى نزول الله عز وجل لأن هذا نص طيب دنوه هو عشية عرفة نفس الشيء نفس الجنس طب كيف كلم موسى ولا هو لم يكلم موسى كلمه أن كلمه منين من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر من الجانب الغربي يعني المكان ده من الوادي المقدس طوى نادى موسى منه موسى عليه السلام قال اني انست نارا يعني لعل ايه اتيكم منها بخبر بقبس او اجد على نار هدى او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون يعني شايفها نار فلما اتى اتاها عليه الصلاه والسلام وجد شيئا عجبا وجد هذه النار تتلألأ ولا تزداد إلا تلألؤا والشجرة اللي فيها النار ديت لا تزداد إلا خضرة ونضرة والنار بتعمل كده في الأشياء ما هذا أول ما جه نودي بقى يا موسى إنه أنا الله ده شيء حط شيء يعني يخلي الإنسان إيه سبحان من ثبت موسى في هذا إن إنه أنا الله العزيز الحكيم نودي من الشجرة كيف نودي بقى ربنا كان فين بقى انت عرفت انه لازم يكون عالي ايه أعلى لا يكون إلا كذلك لأنه العلو له وصف ذات كالقرب أيضا وصف ذات الله سبحانه وتعالى بس وصف خاص إيه مقيد وصف خاص مقيد إنما العلو والظهور وصف لازم أبدا لا يكون إلا كذلك عز وجل يبقى احنا عرفنا بقى ان مسألة النزول بقت سهلة بقت سهلة دلوقتي اذا كان روحك بتطلع وتنزل كده وهي في جسمك لسه فلما تستكثر على الله عز وجل ان يكون فوق عرشه وينزل الى السماء الدنيا واحد يقول لك ده نزول معنوي يعني ده قرب كده عين يقول له اه اشمعنى السماء الدنيا بقى اللي هو معنوي طب ده كان في السماء الثانيه ولا الثالثه اشمعنى السماء الدنيا يعني لو هو معنوي طبعا ليس نزولا ايه معنويا وانما هو نزول آه بفعله الذي يقوم به فهذا نزول حق نزول يقوم بالله كما تقوم به الافعال الاختياريه ايه الافعال الاختياريه المجيء وجاء ربك الاتيان خد بالك لان ياتيهم الله آه النزول في الحديث ينزل ايه في جوف الليل الاخر والعروج ايضا الاستواء على العرش كل دي افعال اختياريه افعال وقت ما شاء سبحانه وتعالى يبقى كذلك القرب يبقى هتضيف القرب الى ايه ايه الاشياء دي فعل اختياري طيب احنا ذكرنا كم بند كده في الايه في المقدمه ها المعيه والقرب مثل اعلى ومسألة الروح وسهلنا بها مسألة ايه نزول الله سبحانه وتعالى وكيف كان في الارض هنا في الواد المقدس طوى لنادي موسى يقول وقربناه نجيا وقربناه نجيا كيف حدث هذا طب ف- فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا انت الحديث ايه حجابه النور او النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى او ما امتد اليه بصره من خلقه يبقى لو كان ال- الكشف اللي في النور ده اللي هو التجلي الذي آه، حدث داخل التجلي ده وهو فوق عرشه عز وجل طب التجلي وصل للع... ل- لموسى زي الارض ازاي يبقى اخترق ايه اشياء كثير يبقى حرق اشياء كثيره جدا جدا في النزول اذا كان الجبل آه، جعله دكا يبقى كيف المرور واخد بالك لا ده هو هو الله سبحانه وتعالى ما هو كان فين اهو الدودية انبوري كمان في النار ومن حوله واخد بالك طب وايه النار دي اللي كان فيها ربنا الله هو اللي في النار اللي هي النور يعني ابن عباس يقول لم تكن نارا بل كانت نورا يتلألأ الله فيه اه مش السدي فقط الذي قال الملائكة قال اللي كان نوع بورك من في النار اي الملائكة وخالف بذلك الاخرين أبو- هو انت اخذ النار ما هو لان موسى قال اني اتوا نارا مش حجابه النور او النار في الحديث بس هو ده الحديث حجابه النور او النار فيبقى الحجاب ده ايه كشف منه النبي عليه الصلاه والسلام يشير الى طرف ال- الاصبع كده يعني يشير كده عليه الصلاه والسلام ما بيمثلش يقول لك ال- التج... ال- المقدار اللي انكشف قد ايه من النور اللي هو حجابه ايه النور لو كشفه فكشف جزء يعني الجبل كله راح في ايه في ابو نكلة جعله دكا وخر موسى صاعقا واخد بالك السبحات بقى دي السبحات هو ينظر عز وجل ببصر الينا الان والى كل شيء وكل شيء عايز ما فيش حاجه لا البصر ونفاذه الى كل شيء غير السبحات السبحات لو النور ده كشف او النار اللي هي حجاب الله سبحانه وتعالى يبقى الشيء ده لازم ايه يحترق وينتهي تنتهي قصته يبقى مسألة آه، دنو عشية عرفة نزوله إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى عز وجل نداؤه لموسى من الوادي المقدس طوى من بقعة الوركة من الشجرة كل قربه من العابد قربه من الداعي واخد بالك وزي ما الآيات أنت سمعت ال- الأدلة هذا القرب كله من جنس فعل اختياري يقوم به من جنس دنوه عشان تعرف من جنس نزوله آه، إلى السماء الدنيا من جنس إيه ندائه لموسى من ال- ال- البقعة المباركة من الشجرة كل هذا والله على عرشه لا يكون إلا عاليا أعلى سبحانه وتعالى عز وجل على عرشه واخد بالك طيب دي مقدمة يعني أظن المسألة بقت سهلة بقى دلوقتي لما نيجي ال- نقول القرب ده السابقون ماذا قالوا عن القرب قرب العبد من الله وقرب ال- الله من العبد الأكثرون أن لم أعرف إلا ابن تيمية بس الذي فجر هذه المسألة في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى وشرحها تفصيلا يعني واخد بالك واستدل بأقوال السلف كابن عباس و- وغيره فالأكثرون يقول لك إيه قريب من كل شيء طب ما أنت حاطط زي مقاتل ابن سليمان قال قريب من كل شيء ثم تأول القرب بالعلم يبقى يبقى لغيت القريب ما هو عليم وهو قادر انت أنت زي بقى ذات ايه لله سبحانه وتعالى بلغيته نفيتها عليم طب خلاص يبقى القريب ما لهاش لازمه بقى انما لا ده القريب كل اللي جه ولفظ كل اللي جه في عن القرب انما هو عن ايه؟ عن القرب الخاص المقيد اللي وقع في ضلال مبين زي الحلوليه والاتحاديه جعلوه قربا عاما مطلقا قرب من جميع الاشياء في كل الأحوال فجعلوه كذلك فذا كان إيه وقع في ضلال مبين إنما القرب خاص مقيد طيب هتيجي انت بقى بيحصل شبهة قوية جدا في مسألة القرب الخاص المقيد وتقول ايه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد كويس ونحن اقرب اليه الحمد لله يبقى يبقى تواجهه انت ازاي ده ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا هو ربنا بيقول لك انا اقرب اهو قلت له مش قريب ازاي نقول له هنا القرب مذكور بلفظ المفرد وذكر ايضا بلفظ الجمع ففي هاتين الايتين بلفظ الجمع ونحن ونحن هناك في ال- ال- اذا سالك عبادي عني فاني ايه اني مفرد اما هناك ونحن كما يقول نتلو عليك جمعه انا نحن نزلنا الذكر وانا جمعه او لحافظه واخد بالك نحن نقص عليك نحن نقص جمع كل ده ليه الجمع ده ليه الجمع ده اسلوب في اللغه العربيه معلوم الملك من ملوك الارض يفعل الاشياء باوامره يامر جنوده افعلوا كذا اذهبوا الى كذا اضربوا كذا وهو مطاع مطموع فلو ان يتكلم بهذا الجمع ودي اسمها العظمه لان هو له ايه جن- لانه مطاع ومتبوع من جنود كثيرين فمن الاولى بهذا الوصف الله عز وجل لأن له جنودا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وجنوده لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل مش الملائكة بس ده الريح من جنود الله والجليد من جنود الله والفيروسات ده جنود الله لما يأمر سبحانه وتعالى فلما يقول نحن يبقى المراد ده هنا مين الملائكه نحن وإذا ذكرت جزء منها في الأول في المقدمة إن ده يبقى تناقض لو قالوا قريب بذاته قريب من حبل الوريد بس يعني أقرب إليك من حبل الوريد طب مناخيرك وإيدك ورجلك مش أقرب أقرب إليك من دول وإذا كان أقرب إليك من حبل الوريد يبقى طب, طب قولك الظاهر فين قربه له وده يحصل تناقض يحصل بتقول قربه بالذات يعني الجماعة اللي قالوا كده اللي وقعوا في ضلال مبين نقول لهم لا الكلام ده لا يستقيم أبدا يبقى ونحن انما هنا لو ح- م- م- مضطر او تقول هو الله سبحانه وتعالى قريب طيب يبقى بالعلم يبقى نحن اقرب إليه بعلمنا وبملائكتنا يبقى الجامعة هنا بتدل ان في جنود والجنود فعلا اقرب اليك من حضر زي ما ذكرنا انهم يعلمون ما تفكر فيه وما توسوس به نفسك وانت دايما قلبك ده بين لمة الملك ولمة الشيطان دايما قلبك كده يا لما للملك يا لما للشيطان وتلاقي انت قاعد كده عمال تفكر في خير وحاجات خير على الملك لما في الملك او عمال تفكر في شر وتأذي ده وتضرب ده وتخطف الصفقة من ده وتعمل ده او تنظر الى دي او تفكر في دي او كلام شر لمة الشيطان وقلبك ايه مش بعيد عن دول يبقى نحن اقربه اي بملائكتنا وهو بعلمه عز وجل ودي مش هتفيد شيء بالنسبة ل- لأنه القريب عنا القريب وصف خاص مقيد ونحن والآية في العلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه إلى مين؟ إلى الإنسان إلى كل إنسان يبقى ربنا قريب من الكافر ما هو إنسان وقريب من الفاجر يبقى إنسان طب قريب بإيه؟ بذاته بعلمه وهنا بقى انما قال نحن فنحن هنا معناها ايه الجنود الملائكة لان لهم عملا مع كل انسان الآية الثانية واضحة جدا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إذا هناك من يبصر هناك من يبصر واخد بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى هو هنا وأقرب إليه من أهله وأقرب إليه منكم ده يبقى بطل الحلول يبطل الحلول اللي بيقولوه ده والبعد وال- والضلال المبين الذي يقولونه بطل لأن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى واحد دون واحد ما ينفعش زي ما هتقول إنه ذاته يبقى ذاته من ده ومن ده ومن ده وده مش من واحد دون واحد فدول أقرب إلى الميت من أهله ما ينفعش ما يستقيمش كلام غلط على اعتقاده يبقى إذا كان الله عز وجل يبقى هنا لازم تقول بالعلم ده مش تأويل ولا حاجة وإنما مين اللي أقرب إلى الميت من أهله الملائكة لو كشف عنك الحجاب لرأيت الملائكة ولرأيت أنهم ولكن لا تبصرون أن هناك من يبصر والله لا يبصر في الدنيا أبدا لا يراه أحد في الدنيا وإنما اختلف آه، فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الله بفؤاده مرتين وفي هذا كلام إيه كثير بفؤاده طيب آه، لما نقول ان في قرب معنوي فخلاص المقدمة ذكرنا فيها ان ربنا بيقرب مين المؤمنين اللي بيدعوه اللي بيعبده اللي بيسجد له اللي بيستغفره اللي يتوب اليه النصوص قالت كده اللي بيهلله اللي بيكبره آه، اقرب لاحدكم من عنق راحلته يبقى كل دي نصوص ايه قرب خاص مقيد مش كده طيب هم فسروه بايه بقى السلف مش السلف ال- اللي فسروا يعني قال لك والله يعني تقرب الى الله شبرا فتقرب الله اليه ذراعا يعني الراجل ده عبد الله شبر هو التقرب عبادة عملها عمل صالح عمله فتقرب الله اليه شبر ففرض الله عليه عبادات اخرى قدر ذراع يبقى قرره ايه من الله عز وجل نسيت ان اضيف هذه ال- المعلومة في المقدمة اللي هي ايه اذا كان شيئان واقترب احدهما من الاخر يلزم من ذلك ان الاخر قد اقترب من الاول والناس كلها متفقين ان تقرب من ربنا ربنا بيقرب منك بس بالايه قرب معنوي ولذلك قالوا طيب تقربت اليه ذراعا يعني ايه يعني يعطيك عبادة يفرضها عليك فرضا انت تتطوعت باختيارك شبرا من التقرب ففرض الله عليك واعانك في ايه بذراع فتطوعت اليه بذراع فرض عليك ايه باعا وهكذا طبعا هكذا تأول الايه ال- الامر ده يعني القرب المعنوي ده واللي احنا بيعنينا قرب الله منك قرب العبد من الله دي مسألة بتسجد بتذكر كل ده بتقترب من الله كذا لا تطيعه واسجد واقترب واخد بالك كل ده ما فيهوش مشكلة والقرب المعنوي لله إلى العبد للعبد يعني آه، الذي يكون من الله للعبد برضه ما فيهوش مشكلة لو حاجة قلبية جوه اللي هو المثل الايه؟ العلمي كل ما بتقترب بتلاقي المسألة علم ظهر أكتر و- و- وحضر أكتر وأقرب إليك إنك تشوفه وتذكره هو ده قبل المسألة العلمي كل تعبد ربك وتقدم طاعة وعبودية تجد المثل ال- ال- الأعلى إيه اللي هو المثال العلمي الله سبحانه وتعالى اللي جواك ظهر أو ملأ عليك قلبك حتى أنك لا تكاد ترى غيره في لحد ما بس أنا رأيت الله لغياب إيه لضعف علمه ولضعف تمييزه بمنزلة النائم ودي ذكرناها في المقدمة بمنزلة النائم الذي يظن أنه إيه في يقظة وعمال يروح ويجي ويضرب ويضرب ولما يصحى يقول الحمد لله لا أنا كنت نايم ما كانش حاسس ضعف تمييز عقله غايب هو نايم فكذلك ضعف الرجل ده فلم يرى إيه فهمت ان هو مثل لا قلنا لا ترى- لم ترى الله انما رايت المثل الايه الاعلى او المثال العلم اللي هو ايه اللي هو جواك التصور يعني ال- المعرفه اللي جواك والمحبه اللي تدعو الايمان هو ده لسه هنعيد الشرح المثل الاعلى تاني ده انا طولت فيه النفس لان ده محتاج انت تشتره بقى بينه وبين نفسك 10 سنين محتاج تشتغل ايه المثل الاعلى والمثال العلمي لازم يكون اعلى من جميع الامثله التانيه وبعدين آه، اللي هو الصوره الذهنيه واذا كان ال- علمك بالنبي عليه الصلاه والسلام مثال علمي اللي جواك على النبي عليه الصلاه والسلام يختلف من واحد لواحد لواحد لواحد لواحد والنبي عليه الصلاه والسلام اعلى من المؤمنين بس ما بقولش له مثل اعلى مثل اعلى يختص به مين الاعلى لانه كما هو الاعلى في ذاته فكذلك هو له المثل الايه الاعلى معرفه ومحبه وايمان ولما قلنا ليس كمثله شيء احنا قلناه ليس كمثله شيء ذاته لا يمثلها موجود شيء من الموجودات صفاته لا يمثلها شيء من الصفات ها، معرفته في القلوب وما يترتب عليه من محبة وإيمان وأعمال ليست كإيه كما باقي المعرفات ليست كمعرفة أي شيء من الأشياء يبقى المجمل إن له المثل الإيه الأعلى فالقرب اللي بيحصل من الله سبحانه وتعالى إليك هو قرب المثل الأعلى ده المتفق عليه مفيش حد مختلف على كده أبدا كل ما تقترب من الله وتتعبد تلاقي إيه المثل الأعلى اتضح وتجلى ليك أكثر اللي هو جواك أصلا استحضار الامام تلاقيك عايز تبكي بقى وبتاع يا رب وبتاع وهو انت بتسالك وهو اللي حصل ايه؟ اللي هو قرب المثل الاعلى فان من احب شخصا تمسى له في قلبه دي قاعده برضه نسيت اذكرها في المقدمه الموضوع لسه بنتهجى فيه يعني ان كلام شيخ الاسلام هو اللي انفرد بهذا التفصيل يعني كلام تقيل وعايز اعاده وكتير لغايه لما ربنا ي- اللهم يسر لنا كل عسير يا رب فالمثل الأعلى والمثل المثال العلمي لله سبحانه وتعالى آه، بيظهر أكثر يبقى ده إيه قرب تأول القرب قرب الله سبحانه وتعالى العبد بالمثل الإيه العلمي اللي هو غربت الشيب راح مديلك عباية أكثر ويخليك تبكي أكثر وقلبك يتألع أكثر ما هو ده المثل العلمي كل ده المثل العلمي موجود جواك اللي هو المثل الأعلى الذي هو لله سبحانه وتعالى وعز وجل القرب المتفق عليه ده هو قرب المثل الايه اللي هتحط انك قربت من ربنا قوي انت قربت من المثل الاعلى انما على المعنى بقى الحق بقى اللي غاب عن الاكثرين قرب حقيقي من الله عز وجل يقوم به بفعله سبحانه وتعالى من الافعال الاختياريه زي زي الاستواء زي زي المجيء زي زي الاتيان زي زي النزول زي زي العروج والصعود سبحانه وتعالى عز وجل زي زي ن- ن- ندائه لموسى من البقعة المباركة من الشجرة قرب يقوم به ألف واحد تسجيل لله سبحانه وتعالى الله يقرب من هذا بنفسه وهو على عرشه لا يكون إلا إيه عاليا أعلى وهو الظاهر فليس فوقه شيء لكن يقرب دي شرحناها في المقدمة هرجع أقولها تاني يبقى مفيش امل بقى ان حد يفهم بقى هنعمل ايه نقول له ولد تاني ما احنا قلناها خلاص انا كنت اقولها عشان ما ايه ما نتعبش في دي يقرب من الساجد ده مسافه والساجد اللي جنبه بيقرب منه مسافه اكبر واللي جنبه مسافه اقل كل ساجد له قرب يخصه من الله له لا يشركه فيه غيره واخد بالك طب مليار ساجد اه تقول الله هو ربنا يا عم هيقرب من مين ولا مين ولا مين اه ده انت متصور بقى ان ربنا ايه كبير بني ادم بس كبير شويه يعني يبقى انت محتاج تراجع ايمانك محتاج تراجع ايمانك ابن القيم لما اراد يقرر المساله دي قال السماوات السبع والارضون السبع وما بينهما في يد الرحمن كالخردله في يد العبد فكيف بمن هذا بعض عظمته تستكشف عليه ان ينزل السماء الدنيا وهو فوق عرشه النبي ابن تيميه سهل الموضوع بالايه؟ بالروح الروح طبعا تفسير اكثر بكثير قوي يبقى القرب المتفق عليه قرب المثال العلمي هو المثل الاعلى لله سبحانه وتعالى المثل الاعلى هو اللي بي- بي- بيحضر هو اللي بيغيب هو اللي بيحضر هو اللي ايه انت بتغيبه وبتحضره فان من احب شخصا انا عايزك تفكر انت بتحب واحد يحصل لك ايه جواك تمثل له لا تمثل له واخد بالك ووجده قريبا من قلبه ومال اليه اكثر من غيره يبقى يعني تحب واحد يتمثل لذلك ال- القرب ده يعني قرب حتى المثل العلمي ده ده بيستلزم المعرفة والمحبة ده بيستلزم المحبة تحب واحد يتمثل لك وتلاقي ايه اول ما تذكره انت كنت مشغول عنه بس مش فاكره اما حد فكرك تقول است- استبشرت كده وتلاقيك فرحان وحاسس انه قرب منك كانه قاعد معاك وهو جواه مثاله جواك ده ما بيتكلمش عن ربنا كان عن واحد صاحبك انت حبيته بتمثل لك ويبقى قريب من قلبك واخد بالك وتجد ميلا اليه ودنوا اليه حيث لو ذكرته يحضر في قلبك فورا مش يحضر تلاقيه قدامك يحضر في قلبك وانك شايفه كده وكانك بتكلمه يعني انك بتحبه ده الانسان حتى في في حياته في ممارساته مع ال- مع الناس واما اللي بيكرهه ويبغضه يا لطيف يا رب اول ما تيجي سيرته يعني الدنيا تضيق عليه ويبقى ويجد فيه نأيا وبعدا كبيرا جدا عن هذا الشخص اللي بيكرهه ف- ف- فلمن الحب كله الله سبحانه وتعالى هي مسألة المثل الأعلى ده المثال العلمي ده بقى سهل بقى اللي هو الأعلى فكل اللي بيتكلموا عليه كان كلامهم على مين؟ على المثل العلمي ده اللي جواك ده وقرب المثل العلمي تتعبد أكتر اه تبص المثل العلمي ظهر أكتر وقربت لربنا أكتر لا أنا بتكلم على القرب الحقيقي اللي هو فعل يقوم بالله عز وجل أنت اقتربت من الله شبر يبقى ربنا اقترب منك كام؟ لا شبر على القاعدة اللي قلناها لكن هناك قرب آخر يقوم بالله عز وجل اللي هو الذراع مش انت كل ما تقرب من الشيء يلزم ان الشيء قرب منك مش كده نفس المسافة لا هنا بقى قرب يقوم بالله وده المثل الاعلى كمثل رجلين كل منهما يتحرك الى الاخر انا اخترت منه فلازم ان اكون قد اقترب مني مقدار ايه حركتي وهو اقترب مني مش شويه فلازم ان اكون انا اقتربت برضه مقدار ايه حركته الاثنين بيقابلوا بعض انا بتقرب الى هذا الذي هو يتقرب اليه ولله المثل الاعلى القرب اللي يتكلم عليه هو القريب الذي هو وصف لله ونعت الله عز وجل هو القرب الذي يقوم به من الس- اقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الاخر حديث اقرب ما يكون الرب من عبده في ايه في جوف الليل الاخر يبقى ده قرب من الله سبحانه وتعالى وعز وجل العبد الله ده حاجة تخوف بقى حاجة تخوف ان كل ما بيبقى مجرد ما تسأل وتيجي تسأل الله سبحانه وتعالى بيقرب لك ولله المثل الأعلى لو تعرف وزيرا أو رجلا كبيرا في السلطة أو في المال أو في الوجاهة ثم هو رجل كريم رجل طيب فإذا نظرت إليه وأنت تحتاج على تسأله إذا به يقترب منك يقول لك قول عايز إيه ده يحب بقدر إيه اللي زي ده يتحب قد إيه بقى
بالنسبه للضرب ينزل واحد من البشر لما انت مش مش سايبك تروح للسكرتير ويطردك او تعالى بعد سنتين ولا تعالى بكره ولا فوت علينا بكره يا سيد ولا الكلام ده ولا تروح له روح مقرب منك هذا كرم من الله عز وجل وصف لا انه القريب عز وجل تساله مجرد ما تسال بروح مقرب لك ازاي ما يتقالش عنك ازاي تبقى تجدد ايمانك على طول تراجع استغفر الله جدد ايه راجع ايمانك انت ايمانك فيه خلل انت هتقول ربنا ازاي ومش ازاي اذا كان روحك انت قول روح امر ربي ما تعرفش عنها حاجه الاخبار جت بكده فكيف بالله عز وجل يبقى هو القرب الذي يقوم بالله ما تقولش ازاي وعشية عرفة من اجل الدعاء والعبادة ان يوم عرفة ده فيه دعاء وفيه عبادة فيه النوعين وربنا له قرب من داعيه وله قرب من عابديه زي الساجد ده بتسجد اقرب يقول عبد ربي وهو ايه ساجد فانت سجدت واقتربت من الله واسجد واقترب فحدث قرب يلزم من اقترابك الله ان ربنا قرب منك وحدث قرب اخر يقوم بالله عز وجل يقرب منك فعلا قرب يخصك على قدر سجودك وعلى قدر ايمانك وعلى قدر ذكرك وتألهك له سبحانه وتعالى عز وجل واخد بالك وده غير ده غير ده غير ده غير ده واحد يقول الله ده مسألة بقى يا عم يعني يعني مسألة صعبة قوي ان انا ادركها او اتصور ايه وتدرك ايه المسألة دي انت بتسلم لله عنها على كل شيء قدير ولا لا ولا مش مسلم بدي ولا فيها شك دي كل نفس بما كسبت يعني ايه قائم على كل نفس بما كسبت قائم عليك بما كسبت يعني ايه دي لوحدها تحتاج للكرة الارضية كلها عشان ي- ومش هيقدروا ليقوموا عليك بما كسبت وما يقدروش برضه هيطلع فيها ظلم كتير وخير كتير قائم على كل نفس بما كسبت ومع ذلك ال- الحمير وجعلوا لله شركاء يعني ايه قائم على كل نفس بما كسبت الغذاء اللي بيروح لعينك غير الغذاء اللي بيروح لعظامك غير الغذاء الذي يذهب الى جلدك غير الذي يذهب إلى أعصابك غير الذي يذهب إلى أمعائك غير الذي يذهب إلى دمائك كل جزء في بدنك يحتاج إلى غذاء على قدر مضبوط معين بصفة معينة من الذي يقوم بذلك الله سبحانه وتعالى ان هو اللي قائم على كل نفس بما ايه ما كسب خلي بالك يبقى جسمك عارف طب وكل شجرة كذلك الغذاء بيوصلها من الارض ازاي ومن الشمس ازاي من الريحه ازاي توصل لكل جزئيه ازاي تم ده ازاي هو الله الله هو ده كان مشغول يا عم بمليار شجر ده احنا زرعنا 100 شجر شغلناها كمان ده انت بتتكلم عن ربنا ربنا ما يتقالش عنه كده صلى الله عليه وسلم بيرزق العالم دي كلها في وايه مش رزق عادي الدنيا كثرت ده متصدق لا يحتاج زياده ايه لان شكرتم لازيدنكم وقائم عليه ما كسب ما كسب ده ضرب يتيم او سرق امرأة مسكينة وفي عقوبة عاجلة يبقى هيزحلق هيتدمر هيحترق يبقى الرزق شوف دخل في ايه دنيا كسب برضه ده تاخد على واحد بس كفيلة ان تعطي الله الحق في ان يعبد والله العظيم ولا يعود معه غيره ابدا لو قام على نفسه واحد بس انما على كل نفس ما كسب اعمالك اعمالك مخلوقه ولا مش مخلوقه مخلوقه الله خلقكم وما تعملون انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق يعني الا يعلم الخالق مخلوقه الا يعلم ال- ال- الوجهين في الاعراب هيبقى معناهم كده ألا يعلم الخالق مخلوقه بلى يبقى يعلم عليم ذات الصدور ما الدليل يا رب ان هو اللي خلق ما هو يقول واسروا قولكم او جهروا انه عليم يصبر ما الدليل على انك رب عليم ذات الصدور قال الا يعلم من خلق الله الله يبقى ذات الصدور مخلوقه ولا مش مخلوقه هي ذات الصدور يعني العلوم اللي جواك العاطفة اللي جواك الحب والبغض والكره الكفر اللي جواك والإيمان اللي جواك خائف الأعين ده كل الحاجات اللي بتفكر فيها انت قاعد كده لوحدك كده وفاهم ان انت عدل شايفك تقول يا ربنا عليهم ذات صدور ازاي وبعدين ذات صدور مين انت صبر ياما صبر ده صبر شوف كم مليار بني ادم هتقول دي كتف على ربنا ولا ايه اللي هتلخص فيهم ولا ايه هو ربنا تغلطه المسائل وتكلفه الحاجات أها تراجع ايمانك على طول لو تع- تتكعبل في حته زي دي فكون يقرب منك طبعا آه، قائم مقنعش ما كسرت انت عملت حسنه يدي لك يفرض عليك مقابلها ايه؟ حسنه عملت سيئه تكون فيها في سيئه ثانيه قدر لك معصيه ثانيه تعملها الله والمعصيه يكون ايه هيضرب واحد طب الواحد ده بني ادم برضه بما كسب ما هو بما كسب جات له الضربه دي هو كسب قبل كده تتحسب ازاي دي؟ يا ريت آه، هتقعد تسبح ربك لغايه لما تموت فالواحد يقدر ال- الامر ده حق قدره يبقى كل نفسه يكذب عزيز تكفى على ربنا ايه والحساب يوم القيامه يكون في ساعه واحده كيف يكون ذلك وذلك ابو رزين لما سال النبي عليه السلام انه اصلا كان ما منكم من احد الا سيخلو به ربه كما يخلو احدكم بالقمر ليله البدر فقال ابو رزين كيف يا رسول الله ونحن جميعا واحد فقال أ- أ- اضرب لكم مثلا لذلك القمر وليله البدر كلكم يراه مخليا به ده قاعد فوق ال- ده قاعد لوحده شايفه ده قاعد في البلكونه وشايفه وكل شايف القمر وهو قمر واحد والناس ايه جميع فالله اكبر كلام النبي كده اصلا مجرد ال- ال- القمر مثل فالله اكبر فكونه هو حاسب هذا وحاسب كل ده في ساعه واحده وان ذلك على الله ايه يسير مش تع- تبع ده ربنا وتكسبها على الله عز وجل حاشا لله سبحانه وتعالى يبقى المسألة دي فعلا لو انت تتصور هذا المعنى وتجتره كثيرا في قلبك كل ما تصلي كل ما تقول يا رب كل ما تستغفر كل ما تتوب كل ما تطلب علم وهداية يبقى ربنا ايه يقرب منك صحيح هيأمر الملائكة طبعا نحتها لطالب العلم وهو ده في حاجات ممن كثيرة انما هو هو بنفسه يقرب منك تيجي تشوفه عشان تصدق هو نفسه تقول لي منين هذا وصفه الوصف الخاص المقيد انه قريب سبحانه وتعالى ده اللي غالب عن البشر كلهم الا ما رحم الله في حد علمي ابن تيميه وابن القيم وطبعا يستدلوا ب- ب- باشياء للسلف لكن ما حدش يعني في لذلك انا لما شرحت القريب سابقا لقيته يعني آه، يعني آه، شرحته بال- بالقريب من كل شيء ده والكلام ده الانش كلام الانش وكان لازم نتأوله بالعلم يبقى لا فيت يبقى انا فايت القريب لغيته خالص لا انت اولته بالعلم هو عالم بكل شيء انت عايز القريب عن العليم يبقى له ما عندكش قرب لا اديك القرب اللي انت سمعته ده وده يخليك تحب الله اكثر وتحسن الظن به اكثر ولما تيجي تساله الرجاء عندك يبقى واسع قوي هذا الذي قرب لك اهو الحق قول له ده ده ده ده- ده قرب لك هو كانك ما ورهوش غيرك قول له بقى انا عندي كذا وعندي كذا ما تفوتش الفرصه والله المثل الاعلى ان هو نفسه اللي يقرب منك يبقى وانت تدعو تدعو دعاء ايه؟ ضارع بضراعه كامله استغل الفرصه ان هو بتاعت مرتبه يقرب منك سبحانه وتعالى عز وجل ويقرب منك غير قربه من الداعي اللي جنبك ده بعد عمل ايه هو مش هنا خالص لا ولا ربنا قرب منه ولا كانه عقل حاجه ولا سمع منه حاجه سمع اجابه يعني لانه محبوس وعمال يضرع كده يبقى ده ايه يحصل منه القرب حقيقي ولذلك سيدنا زكريا اثنى الله عليه فقال ايه؟ ايه؟ اذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا لماذا لأنه يعلم أن الله يسمع وراه وأن الله قريب من الداعي والسائل وغير ما أدعو أسأل ربنا يقرب منه إكراما للسائل قول أنت بس واخد بالك فهذا الذي أردت أن أبين أنه قرب خاص مقيد كما جاء في النصوص بالسائل الداعي بالعابد كالساجد آه، بالمستغفر بالتائب حقيقي بقى ولا
بنقول لك قرب يقوم به عز وجل فعل يقوم به قال تعالى كما تقوم به الافعال الساريه في ناس نفت اصلا أن لا يقوم بالأفعال الاختيارية من الاستواء والمجيء والإتيان والنزول والنفث الكلام ده كله وتأولوه على أشكال بقى مضحكة ومبكية إن احنا ال- ال- ال- اللي حصل بقى في القرن انت سمعته ده ده مختصر يعني ايه مفيد انما التفاصيل فيها كتير قوي بقى التفاصيل فيها كتير يعني هذا هو الذي اذكره الان والذي حضرني الان في القرب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته